كان زمان لما يهلوا على المسرح هم الفرحة اللي بجد
شوف مين يا وعدي كان زمان أشهر ثنائي في السينما المصرية يا شوشو انت يا ست هانم الرحمة كان زمان يتلموا حوالين الراديو عشان يسمعوا ساعة لقلبك
انت نايم يا حبيبي كان زمان بطلودة واسمعودة ياما لسه نشوف وياما الغراب يا وقعتونا جوزوه أحلى يا ماما ويا ترى من هي اليمامة كل حاجة هتعرفوها في كان زمان مع بوسي الخطيب على تسعينات FM
كان زمان مع بوسي الخطيب كل يوم أربع الساعة ثلاثة ونص العصر على تسعينات FM
يا مساء الفل والجمال على جمهور تسعينات FM واحلى ذكريات النهارده معانا قلعه الفن معانا واحد من ابرز رواد المسرح في تاريخه كله معانا واحد من ابرز رواد السينما المصريه آم، معانا النهارده انا انا بقول عن نفسي ان هو المعهد العالي للتمثيل في الوقت ده كان قبله الفنانين آه، طلع من تحت ايده عشرات وعشرات من الفنانين آه، زي ماري منيب زي فؤاد المهندس زي سراج منير زي عباس آه، فارس كتير وكتير وكتير من الفنانين اللي كانوا دايما يتوجهوا عشان يتعلموا على ايديه وياخدوا منه الخبره آه، معانا النهارده مدرس السينما معانا النهارده مدرس اللغه العربيه تعالوا نشوف المقطع ده
احسن التتويه بص كمل انت
ودخلت ثعلب يحتال في كبرياء بص كويس فتحي عينك ودخلت ثعلبه يخرس يخرس يختال في كبرياء اهو كده يختالوا مش يحتالوا يحتالوا يعني داخل ينصب انما يختالوا يعني يسهو فخرا يعني يمشي معجبا يعني منفوخ يعني فرحان بروحه قوي انت فاهمه ايوه يا فندي يعني ماشي يتقابل مظبوط ماشي يتأمع ولو نتأمع دي ألفاظ طباخين ما تأمعش إلا البامية والفاصوليا لكن ماشي يتأمع أمعكم عفريت أزرق اه دي كملي انت
فتى فتى فتى فتملك غيط من الاسد ايه فتملك الغيط من الاسد تملكوا الغيط ايوه يا فندي مكتوبه كده مكتوب كده ازاي تملكوا الغيط في أسد في الدنيا بيملك غيط ليه أسد ايه من أعيان أسد صاحب أطيان فتملك الغيظ من الأسد الغيظ يعني الأسد كان هيفرقع على
معانا النهارده اللي لما حب وقع على بوزه وبقى لعبة الست تعالوا نشوف
مع أمي سنية جرح جنح امك اسمها سنية جنح آه علمة مشهورة قد الدنيا ما شاء الله طيب آه، وابوك اللي متجوز ست سنية جنح دي إبراهيم نفخ نفخه ابوك اسمه نفخه أنونج مشهور وانت تقول لي سرقت ايه ونابت ايه ما تختشيش على دمك تجرح شعوري يا بارد يا قليل الادب خلاص خلاص ما كنتش عارف انا مش رمية انا مش تلقيحة انا بنت ناس انا بنت اصول انا بنت فاميليا جاية من جهة فاميليا فاميليا نفخه بلاليكا وجنح
معانا النهارده زعيم المسرح الفكاهي نجيب الريحاني آه اسمه نجيب الياس ريحانه مواليد 1889 وهو من اصل عراقي والده كان تاجر خيول آه جه مصر واتجوز من امراه قبطيه وخلف منها ثلاث اولاد منهم آه نجيب آه، كان ميسور الحال فدخل ابنه آه، نجيب لمدارس الفرير الفرنسيه وتعلم اللغه الفرنسيه واجادها عايزه اقول لكم ان هو كان كمان آه، يعني بيلقي الشعر بشكل جميل جدا لدرجه ان المدرسين كانوا دايما بيخلوه هو اللي يلقي الشعر لانه كان عنده ملكه آه، بيلقي اللغه العربيه بشكل حلو قوي عنده اللغه العربيه الفصحى آه، بيتقنها آه، كمان كان آه، متاثر جدا بالادب آه، الفرنسي وخصوصا الكاتب آه، موليير موليير وترجم له معظم اعماله آه، والده توفى وهو عنده 16 سنه ولما توفى والده آه، اشتغل في البنك ال- الزراعي آه، والده كان عنده ثروة كبيرة قوي ولكنه آه، يعني ورثها كلها لبنت أخته اليتيمة ده لأن هو قال لهم إن أنتوا رجالة تقدروا تعتمدوا على آه، أنفسكم لكن هي بنت وحيدة ويتيمة تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل مع آه، زعيم الكوميديا نجيب الريحاني يلا بينا
أبجد هوس حطي كلمه شكل الأستاذ بقى منسجم أبجد هوس حطي كلمه شكل الأستاذ بقى منسجم أستاذ حمام نحن الزغالين نحن الزغالين من غير جناح بنميل ونطير أستاذ حمام نحن الزغالين نحن الزغالين من غير جناح بنميل ونطير والمكر فينا طبع جميل قلنا لا لا يعني النعم أبجد هوس حطي كلمه شكل الأستاذ بقى منسجم أبجد هوس حطي كلمه شكل الأستاذ بقى منسجم بقى منسجم إن جاء زيد أو حضر عمرو طب وإحنا مالنا إن شاء الله ما حضروا طب وإحنا مالنا إن شاء الله ما حضروا إن جاء زيد أو حضر عمرو طب وإحنا مالنا إن شاء الله ما حضروا طب وإحنا مالنا إن شاء الله ما حضروا والمبتدا هنجيب لك خبره من نظرة واحدة هيصبح عدمه أبجد أول حبي كلام شكل الأستاذ كلام سليم أبجد أول حبي كلام شكل الأستاذ كلام سليم كلام سليم كان فعل ماضي ما تسيبه في حاله والماضي احنا مالنا وماله كان فعل ماضي ما تسيبه في حاله والماضي احنا مالنا وماله خلينا في الحاضر وخياله ونعيش على بهجته وجماله ده القلب لسه في اماله عايز يعيش على طول مبتسم آه لو أبوكي حضر ويانا وشاف وسمع الغنى ده معانا أنا اللي هصبح في خبر كان بدل ما هي رعاقب صرم أبجد هوس حطي كلام شكل الأستاذ ده منسجم أبجد هوس حطي كلام ورجعنا لكم تاني ونجيب الريحاني آه نجيب الريحاني آه آه، اشتغل زي ما قلنا في الاول في البنك الزراعي وبعدين قابل هناك عزيز عيد هو كمان كان خريج مسرح وكان شغال في البنك الزراعي هما الاتنين حبوا التمثيل جدا وحبوا ان هما يعملوا فرقه مع بعض آه، اشتغل نجيب الريحاني مع عزيز عيد وعملوا فرقه مع بعض لكن نجيب الريحاني كان ليه آه، طريقه واداء وهو بيمثل خلت كل الناس تنجذب اليه وكل الجمهور كان معجب جدا بنجيب الريحاني وبادائه بالأد- للادوار آه، ده خلى عزيز عيد يبقى غيران جدا منه وفعلا طرده من الفرقه آه، بعد ما طردوا عزيز عيد من الفرقه راح لفرقه آه، عطله وهي كانت فرقه برضو كان على نفس مستوى آه، فرقه عزيز عيد آه، اشتغل فتره وبعدين آه، قعد من الفرقه ما حبش ان هو يكمل فيها آه، بعد كده آه، رجع اشتغل في آه، شركه آه، شركه السكر في الصعيد في مصنع السكر آه، فضل فتره هناك آه، يعني لكن ما قدرش ان هو يقاوم حبه للتمثيل وحبه للفن رجع تاني القاهره وفضل قاعد على آه، القهاوي يستني اي فرصه ممكن تجيله آه، كان القهوه اللي هو قاعد عليها كانت قهوه واحد يوناني ويعرفه هو كان بيحب الفنانين جدا وعرفه على واحد على مجموعه من الفنانين لكن ما عندهمش شغل وقال لهم ما تعملوا مسرحيه مع بعض وشوفوا مكان اعملوا فيه آه، مسرح وفعلا خدوا آه، جراج آه، كبير وابتدوا ان هم ي- يقدموا فيه آه، مسرحيات آه، لكن المسرح كان ناقص حاجه واحده بس وكانوا كاتبين لافته كبيره قوي على اول المسرح بيقولوا عليك احضار كرسي معاك اذا اردت الحضور لانه ما كانش فيه كراسي آه بعد كده آه انضم للفرقه ديت آه للفرقه دي روزا اليوسف آه بديع خيري سيد درويش آه بعد فتره هو اتخلى عن الفرقه برضو ورجع تاني عاطل من تاني هو ما كانش بيداوم على آه مكان معين او ح- او او انه يفضل في مكان لفتره آه طويله آه نجيب الريحاني بس في الفتره دي او الوقت ده هو كان عاطل صحيح لكن كان عنده قدره بقى على التمثيل وعنده خبره آه، في التمثيل المسرحي وكانت البداية لما آه، ستيفان روستي آه، قدم له فرصة عمل حلوة قوي في المسرح آه، على مسرح ايبي دي روز واللي قدم فيها شخصية كشكش بيه شخصية كشكش بيه دي هي اللي اتعرف بيها نجيب الريحاني آه، كشكش بيه آه، سافر فرنسا آه، كشكش بيه بيكتب وصيته آه، الجنيه المصري نجحت جدا وكان واخد شكل العمدة اللي بدقن وبشنب و... وال... والقفطان والت... والعمامة ونجحت جدا آه، شخصية كشكش بيه آه، مثل آه، مسرحيات كتير وكان آه، القاسم المشترك معاه هو بديع خيري واللي هما الاتنين كانوا توأم هو بي آه، بيكتب ونجيب الريحاني بيمثل في بعض الادوار كان بيمثل بديع خيري كده يعني ايه من باب ان ما لقوش حد فخلوه يمثل فكان عايز يمثل فقال لنجيب ريحاني ما تخلوني اخد ادوار كبيره وامثل معاكم فقال له يا بديع كلنا بنمثل انت الوحيد اللي بتكتب كويس خليك في الكتابه واحنا نمثل المهم فعلا بديع خيري كان بيمثل يعني هو كان بيقول ان انا بمثل على حسب الطلب يعني آه عمل مسرحيات كتير مع بديع خيري حسن ومرق- ومرقص وكوهين آه، الستات ما يعرفوش آه، يكذبوا آه، الشايب لما يتدلع بسلامته عايز يتجوز ومسرحيات كتير وافلام بعد كده اتجه للافلام السينمائيه عمل آه، آه، سلامه في خير سي عمر ابو حلموس آه، واخرهم كان غزل البنات تعالوا بقى نشوف نجيب الريحاني مع اصدقائه كان عامل ازاي آه، يعني مثلا الممثل الجميل شرف انطح اللي هو آه، محمد كمال المصري كان في بينهم وبين بعض كده زي ايه نائر ونقير دايما تلاقيهم في ال- في الافلام ده ليه بقى آه، محمد كمال المصري اول ما راح يشتغل في المسرح لح- راح لنجيب الريحاني وقال له انا عايز اشتغل آه، معاك بص له بقى نجيب الريحاني من فوق لتحت لان هو كان قصير كده وقليل في نفسه فيعني كانه بيستهزأ بيه محمد كمال المصري كان عنده كرامه قوي باع اللي وراه واللي قدامه وراح اشترى م- اجر مسرح جنب مسرح نجيب الريحاني في شارع عماد الدين وهو كان مسمي آه، كشكش بيه نجيب الريحاني هو سمى نفسه شرف انطح وفعلا عمل موسم وموسم واحد وموسم اتنين وموسم تلاتة ونجح جدا لكن ما تفهمش بقى يعني نظرا ان مفيش برضو آه، دخل مفيش تمويل كبير آه، اتحلت الفرقه رجع تاني آه، شرف انطح يشتغل مع نجيب الريحاني وراح له علشان يمثل معاه في مسرحياته وفي الوقت ده رحب جدا نجيب الريحاني لانه فهم ان آه، شرف انطح هيكون منافس قوي ليه فياخده تحت جناحه احسن ويمثل معاه وفعلا كان بيعمل له ادوار لايقه جدا على شخصيه شرف انطح واللي هو دايما يشاكس وينائر نجيب الريحاني في معظم افلامه تعالوا نشوف المقطع ده مع بعض ونشوف شتيمه زمان وخناقات زمان كانت عامله ازاي واتفرج يا سلام
تستلم حماتي يوه ينيلك يا مضروب
بسم الله الرحمن الرحيم
جرايه فوق
ايه في ايه؟
بطلوا الدبدبه شويه قلت لك لا مؤاخذه مش مبسوط؟ عمت في الارض طب والله لا خليها جهريه زي الزفت على دماغك
تعالى يا سلامة بس روق دمك
انت يا راجل يا هرجله يا عديم التمييز يا مجرد بص يا راجل يا طويل يا صديق الوجه يا فاقد ماء الحياه يا فراش التين والدبلان والفرده السمراء يا دافئ يا معلم الخازورات يا كناسة أشاشة لمامة ورق الامتحانات ان كنت جدع اطلع لي هنا فوق طب انزل انت هنا انزل انا يظهر انزل اكسر نافوخ انا اللي هطلع هدش اسنانك
تخيلوا انتوا شفتوا الخناقه كانت عامله ازاي زمان يعني خناقه مثقفه تحس ان هما الاتنين بيشتموا بعض بشكل مثقف يعني آم، نجيب الريحاني كان ليه كده مواقف انسانيه آه، شفت حماته ال- الست ستوته اللي كانت قاعده بتتكلم معاه اللي هي كانت ام فردوس محمد الست دي ما مثلتش غير هو الدور ده بس وهو جابها تمثل الدور ده لان هي صعبت عليه هي كانت ساكنه جنبه في باب الشعريه هو زي ما قلنا من مواليد باب الشعريه آه، وكانت ست غلبانه وجوزها توفى وساب لها بنت ويعني دخلها ضعيف جدا فهو كانت صعبانه عليه فقال لها تعالي اعملي دور معايا في ال- في فيلم آه، اللي كان هيعمله ويصور مشهد او مشهدين كانوا بيقولوا ان الست دي خفيفه الظل جدا وظريفه جدا وكان اكتر مشهد آه، ليها وكانت مشهوره لما بتقول له اجيب لك فرخه محمره واقف لك بيها على باب السجن يا اخويا المهم فعلا آه، هي ما عملتش غير اربع مشاهد واداها آه، نجيب الريحاني 50 جنيه آه، ودي كانت يعني اجره ممثل كبير يعني في الوقت ده اداها 50 جنيه وقال لها روحي آه، حصل لها سبحان الله فعلا يعني هي كانت اخر حاجه بالنسبه لها آه، اتسرقت آه، اتسرق منها ال 50 جنيه سرقها آه، سواق تاكسي وخدها في مكان وقتلها وسبحان الله ما ظهرتش مرة تانية هو إنسان جدا أخد بنتها ورباها وبنت بنتها آه، جوزها وطلعت دكتورة وسافرت بره وبقى لها شأن عظيم جدا آه، نجيب الريحاني هو إنسان يعني إنسان من الدرجة الأولى الأولى آه، ارتبط اسمه بقى الريحاني بعمالقة الفن يعني زي آه، مثلا سيد درويش آه، طبعا سيد درويش آه، كان من ال- الفنانين والملحنين اللي كانوا مشهورين في الزمن ده رغم ان هو كان صغير السن جدا آه، سيد درويش آه، كان نجيب الريحاني بيعمل آه، طبعا آه، مسرحيات فيها حس آه، فكاهي وكمان حس فني آه، يعني بيعمل زي اوبريت فابتدى ان هو يستعين بشاب زي آه، سيد درويش علشان يلحن آه، يلحن له معظم آه، ال- المسرحيات اللي هو بيمثل فيها آه، اداله بقى حاجه كان كاتبها آه، بديع خيري عن آه، السقايين كانت بتقول ايه بقى يعوض الله يهون الله على السقايين دول غلبانين متبهدلين من الكبانيه خواجاتها جونا دول بيرازونا في صنعه ابونا ما تغيروا ما تعبرونا يا خلايق دي كانت بتحكي يعني عن ال- شكوى السقايين اللي كانوا بيشتكوا من الخواجات اللي جم آه، الكوبانيه وطبعا تعبينهم وبيتنمردوا عليهم ودي هي فعلا صنعه ابوهم هم جم يحشروا نفسهم فيها آه، المهم فضل اداله الزجل اللي عمله بديع خيري علشان يلحنه سيد درويش واستنوه يوم اتنين تلاتة أربعة سيد درويش ما سألش طب الله طب ما سألش ليه طب في ايه آه راح له نجيب الريحاني وقال له آه انت ليه ما عملتش ال- الزجل ليه ما لحنتوش قال له انا مش لاقي لحن يناسب الكلام ومستني ان انا آه اشوف لحن المهم كان قاعد على القهوه ومره الس- آه، السقا معدي وبيقول آه، يعوض الله يهون الله زي ما بيقولوا قام واخد العود بتاعه وابتدى يلحن وفعلا طلع لحن جميل جدا وبقى قاعد مبسوط وبيقول وجدتها وجدتها تعالوا بينا نشوف المقطع ده مع سيد درويش ونجيب الريحاني وهو بيتكلم في سج- في ذكرى رحيله
ورطوني جماعة أصدقاء سيد درويش اللي أتشرف بإني واحد منهم بإني لازم أقول كلمة بمناسبة تخليد ذكرى ميلاده ورحمة الله عليه قعدت أتحايل عليهم يعفوني ما فيش فايدة يا جماعة أنا لا أنا لا بتاع خطب ولا بلاغة ولا حاجة من دي لا يا أستاذ نجيب عيب سندفع عرضكم بلاش عين لا لا لابد ايه لابد لابد أمرنا لله قفلت على روحي ورصيت تقريبا صحيفتين باللغة الفصحى طلعوا تشكيلة مش بطالة فيها أشعار برضه وفيها شوية سجع متنقلين اتكيفت منهم قوي وحبيت أتمرن لوحدي قبل ما ألقيهم عليكم أقول لكم الحق استثقلت دم روحي جدا فوتهم في جيبي من السكات قلت لا انا مالي ومال المزانق بتاعت سيبويه خليها لعبد المجيد باشا بدر والدكتور صلاح الدين بيه واتكلم انت يا واد باللغه البلدي اللي شباك التذاكر بتاعك ماشي عليها وصممت يا اما كده يا اما بلاش قالوا لي اما كده خلاص اما كده اما كده اتفضلوا سيداتي انساتي سادتي سيد درويش الله يرحمه ويحسن اليه ويرحمنا من بعده كان روح هيمة على وش الأرض روح غير مستقرة روح بتستعجل أيامها في الرحيل من الحياة كأن الحياة دي حمل تقيل وعايزة تتخلص منه كأنه ضيف على الدنيا غريب ومشتاق يروح لموطن تاني موطن هو ذاته مش عارفه فين كان الموت ما يغيبش عن ابدا عن باله كان يفتكره حتى في مجال المرح والسرور في ازهى سهراته فاداني مره صورته وكتب لي تحتها من ميت يهدى الى اموات ذكرياتي معاه الله يرحمه طويلة قوي لا تقضيها إذاعة ولا اتنين ولا تلاتة ذكريات فيها الوداد والإخلاص والتقدير وفيها المشاحنات والخناق والغضب والرضا والضحك والعياط برضه اذكر مره كنا على خلاف كبير وصل لحد الخصام واراد صديق لنا اسمه محمد غريب شاهين يصلحنا مع بعض وجمعنا في بيته وابتدينا نتعاتب في زعيق وشخص واتطورت الخناقه الى مشاده عنيفه ما كانش ناقصها الا نقوم نمسك فينا بعض وعلى غفله عصفور كناريا كان متعلق في قفص مطرح ما احنا قاعدين ابتدى يزقزق هو زقزق من هنا وعقل الشيخ سيد زقزق وياه اما منصور يجري افتكرته انا بيدور على حاجه يحدفني بيها ما اشعر الا وايده على زر النور وراح طافي الكهرباء ومن كات خد العود وهات يا غنى فاتت علينا نص ساعه واحنا سارحين بنسمع كلام
نجيب الريحاني الإنسان آه، لما بيحكي بيحكي من قلبه بيحكي اللي جواه بيحكي قد إيه عاش صداقة جميلة آه، مع آه، سيد درويش آه، نجيب الريحاني بقى اتعدت ع- يعني كان ليه علاقات نسائية كتيرة قوي وكان معروف يعني في الوسط الفني بده آه، اتجوز من آه، لوسي دي آه، فراني سنة 1917 وكانت راق- آه، راقصة ألمانية كانت بت- بتيجي مع ال- الفرق وبترقص في مصر المهم هو اتجوزها وخلف منها بنته الوحيدة آه، جينا عاش معاها ثلاث سنين وبعد كده آه، طلقها وسافرت تاني آه، لبلادها آه، بعد كده سافر لبلاد الشام وقابل هناك بديعة مصبني سنة 1920 آه، جت معاه مصر وفتحت آه، كازينو آه، مالها ليلي كبير جدا وكانت بتعمل فيه مسرحيات وبتعمل فيه آه، استعراضات وكانت كل الفنانين بيروحوا لبديعة آه، مصبني آه، عايزة أقول لكم إن هي وقعت في غرامه جدا وحبته جدا فاتجوزوا سنة 1924 لكن برضه ما استمرتش الجوازة وبعد فترة انفصلوا آه، كان في بقى حب حقيقي جدا في حياة آه، نجيب الريحاني وهي آه، صالحة قاسيم ودي حب عمره وهي اللي غيرت حياته من موظف عادي آه، هو بيشتغل موظف في البنك او شغال في مصنع السكر عادي الى انه بيحب التمثيل جدا ومولع بالتمثيل جدا لانها كانت بت- بتمثل في فرق آه، في فرق مسرحيه وكان دايما يطاردها ودايما يغير عليها ودايما يروح في اي مكان هي بتروح فيه لكن للاسف هم ما اتجوزوش ده لان هي كانت ديانتها يهوديه وهو طبعا كان آه، مسيحي آه، عايزه اقول لكم بقى ان دايما آه، نجيب الريحاني كان بيحب يتقرب من الشعب عايز يتقرب دايما من الناس ما بيحب دايما كان المسرحيات اللي كانت بتع- بتتعمل في ال- في المسارح مسرحيات آه، اوروبيه وبتترجم نفس الترجمه وبيعملوها الفنانين آه، مسرحيات فرنسيه وبتتمثل برضه بنفس الطريقه نجيب الريحاني كان عايز يعمل شكل مختلف كان عايز يعمل مسرحيات تكون قريبه من الناس كان دايما يقول لبديع خيري ايه انا عايز مسرح ابن بلد في ريحه الفول والطعميه آه، في ريحه الملوخيه آه، مش ريحه البطاطس المسلوقه والبفتيك انا عايز مسرح بتاع الفلاحين بتاع العمال بتاع الناس الغلابه آه، واكتر الفنانين اللي كانوا متاثرين بيه جدا ومشوا على نهجه هو فؤاد المهندس وكان بيروح وهو بالشرط في الثانوي والاعداديه وياخد تذاكر هو وصاحبه تذكره واحده بس ويروحوا يتفرجوا على نجيب الريحاني علشان يتفرجوا عليه ويتعلموا منه تعالوا نشوف المقطع ده
عيني بترفض وراسي بتلف وعقلي فاضل له دقيقة ويخف عينه بترف وراسه بتلف وعقله فاضل له دقيقة ويخف
تسمحي لي كلمة واحدة قول يا نور العين
بدي أعرف نفسي أعرف إحنا رايحين فين
رايحين على البلد اللي اتكلمنا عشان للعشاق نفرح ونغني ونودع للأشواق رايحين على البلد اللي اتكلمنا عشان للعشاق نفرح ونغني ونودع للأشواق
والله أنا حاسس إيه لا مفيش حاسس بإيه قول ما تخبيش حاسس بمصيبة جاية يا لطيف يا لطيف مصيبة ما كانتش على بالي حاسس بمصيبة جايالي مصيبة ما كانتش على بالي آه طلعنا فاصل جميل وأغنية جميلة لنجيب الريحاني وليلى مراد الجميلة في فيلم غزل البنات لكن زي ما قلت لكم كان في مقطع لفؤاد المهندس تعالوا نسمعه سوا ونشوف رأيه في نجيب الريحاني هو طبعا آه، آه، يعني آه، عشق لنجيب الريحاني و- و- واندفاعي آه، ناحيته ده كان من صغري من زمان من قبل من من ايام ما كنت في المدرسه الثانوي وبعدين طبعا عمال طبعا بقى اتفرج على رواياته وكنت آه، اذكر ان انا كان في واحد آه، صديقي اسمه الزيدي آه، زميلي في المدرسه كنا بنروح كل يوم خميس ما بنقدرش التذكره كانت ب ب 50 قرش فكان هو يدفع 25 وانا ادفع 25 وبنقعد احنا الاثنين على كرسي واحد يعني ورا حضرتك اللي عشق وكانوا يستعجبوا احنا داخلين الاثنين بتذكره واحده فيقولوا حضرتك وحضرتك ايوه يا فندم اه احنا وبنطلونات قصيره وداخلين علشان نتفرج على نجيب الريحاني فطبعا عشقنا لنجيب الريحاني و- وحبنا له ده شيء ملوش حدود وملوش وصف لغاية لما بقيت في الجامعة و... وحاولت بقى ان انا ايه يعني اتعلم امثل مظبوط واتعلم الاداء مظبوط واتعلم حسيت ان انا لازم اتصل بالراجل ده اللي اسمه نجيب الريحاني هنا بدأت العلاقة الخاصة اه طبعا بدات بقى العلاقه الخاصه ورحت له آخر مرحلة آه، من مراحل نجيب الريحاني آه، غزل البنات ودي كانت آه، ليلى مراد آه، نازلة في الأسانسير هي وأنور وجدي فقابله نجيب الريحاني كانوا ساكنين مع بعض في نفس المبنى وقالت له أنا نفسي أمثل معاك يا أستاذ نفسي أعمل فيلم معاك قال لها خلاص ماشي نمثل المهم ندى آه، انور وجدي قال له خلاص نعمل فيلم اسمه غزل البنات وهيكون فيه كوكبه كبيره جدا من الممثلين زي آه، عبد الوهاب زي يوسف وهبي عبد الوارث عصر المهم وافق وفعلا عمل فيلم غزل آه، البنات لكن آه، في اخر مشهد من مشاهد آه، الفيلم وهو بي المشهد اللي كان فيه بيبكي لما كان بيغني محمد عبد الوهاب فقال له حصل موقف كده قال له آه، انور وجدي احط لك جليسرين علشان يبان الدموع قال له لا انا هدخل الاوضه اقعد خمس خمس دقائق وهطلع امثل المشهد وفعلا مثل المشهد كانه بي... فعلا كان بيبكي بكاء حقيقي ده لانه افتكر اخوه يوسف اللي اختفى من فتره طويله جدا ما يعرفش عنه حاجه آه بعد كده في اخر مشهد آه نجيب الريحاني جاله آه تيفوئيد و آه، سخن جدا وتعب جدا واثر على قلبه وعلى الرئه وقعد في المستشفى اليوناني فتره وكان الممثلين المعظم من فرقه غزل البنات كانوا بيروحوا يزوروه وكان يقول لانور وجدي انا مش هلحق اتفرج على فيلم غزل البنات قالوا لا يا استاذ ما تقولش كده هتتفرج عليه وفعلا الفيلم اتعرض بعد وفاته آه، بشهر آه، عايزه اقول لكم ان نجيب الريحاني آه، كان بيرسي آه، نفسه قبل ما يموت ب 15 يوم قال ايه بقى مات نجيب الريحاني اللي لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب مات الراجل اللي لا يعرف إلا الصراحة في زمن النفاق ولم يعرف إلا البحبوحة في زمن البخل والشح مات الريحاني في ستين ألف سلامة توفى الضاحك الباكي ملك وعميد المسرح الكوميدي زعيم المسرح الفكاهي 8 يونيو 8 يونيو سنة 1949 وهو عنده 60 سنة وقال كلمة مشهورة قوي وهو على فراش الموت قال آه آه قال آه أضحك آه أضحكت الدنيا والقلب يبكي ونعاه آه عميد الأدب العربي طه حسين وكمان نعاه الملك آه فاروق لما له من مكانة فنية عظيمة وده كانت آخر كلام معانا وآخر حاجة معانا عن نجيب الريحاني ملك الكوميديا آه، أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة المرة الجاية وحكاية جديدة وفنان جديد مع بوس الخطيب كل يوم أربع الساعة 3 ونص مع السلامة احنا اللي نطير ونغني آه، آه، آه، آه، آه. والدنيا دي الكلمة من غير ولا كلمة احنا اللي نكمل معانيها على معانيها آه. وقالوا آه الزهر ده وصفوا لي العين وصفوا لي العين والورد ده جرحوا قلبين جرحوا قلبين والدنيا دي مخلوقة لاتنين واحد هنا والتاني فين دنيا حلوة نغمتها حلوة احنا اللي كتير بنغنيها الدنيا كلمة من غير ولا كلمة احنا اللي بنكمل معانين عالم عديمة اللي تقول الآه الآه بتقول آه من قلبك في إيدي دوا والدوا موجود هنا آه هنا عنك اللي تقول الآه الآه بتقول آه من قلبك في ايدي دوا والدوا موجود هنا آه هنا عنك دور عليه يمكن تلاقيه جنبك ولا انتش حاسس بيه
تسعينات اف ام اجمل ذكريات